الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أخش في درس النهاردة على طول كيف تتعامل مع الله إذا أحبك يا كيف تتعامل مع الله إذا أحبك عشان أجاوب على هذا السؤال هو أنا أعرف منين إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبني ولو حبني أنا هنال إيه يا لو أحبك لحبب الخلق فيك كل الناس تحبك كل يكون يحبك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض الناس كلها تحبك زوجتك ما شاء الله بينك وبينها علاقة في قمة القوة لو ربنا أحبك أولادك يحبوك ويقدروك لو ربنا أحبك المدير بتاعك في العمل والله يرفع من شأنك ومن قدرك لأن ربنا بيحبك يا يا لو ربنا سبحانه وتعالى أحبنا لو ربنا سبحانه وتعالى أحبنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعطينا نعمة ما بعدها نعمة من أعظم هذه النعم إن ربنا سبحانه وتعالى يعصمنا من الذنوب والمعاصي ما شاء الله والله العظيم هتلاقي عينيك لا تتوجه إلا لما يحب الله سمعك لا يذهب إلا لما يحب الله صدقني انت هتحب كل حاجة ربنا بيحبها صدقني هتلاقي ربنا بيعصمك من الذلل صدقني انت بينك وبين المعصية خطوة وهتلاقي ربنا بيعصمك ويبعدك عنها ليه؟ أسله بيحبك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذا أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها ما شاء الله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه هيعصمك ولو وقعت في مشكلة هيكون معاك ولو رفعت ايديك وقلت يا رب ارفع عني هذه هذه الأزمة ارفع عني مشكلة هيرفعها عنك كل ده متوقف على حاجة واحدة انه يحبك ياه ماذا لو أحبك الله سبحانه وتعالى لو أحبك الله سبحانه وتعالى يختم لك بخاتمة السعادة يختم لك بخاتمة السعادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله قالوا يا رسول الله وما عسله قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه ما شاء الله لو حبني يختم لي بخاتمة الصلاح أي أيوة والله والله يا جماعة يا ما رأينا أقوام عرفنا كويس وربنا بيحبها ولا ربنا غضبان عليها رأينا أقوام والله شفتهم بعناية داخل القبر داخل القبر أنا آخر واحد شايفه والله والله آخر واحد شايفه كان رجل من الصالحين قضى حياته كلها للقرآن وتعليم القرآن وحفظ القرآن وتعليم الناس القرآن والله العظيم دفناه بالليل وقدام القبر مباشرة كنا كشفنا عن وشه علشان ابنه كان في القاهرة وكان لسه جاي عايز يشوفه والله العظيم رأينا النور في قبره ما شاء الله لك وسأل بالله ورأينا أقوام والله أنا كنت بغسله أنا بإيدي دي كنت بغسله والله العظيم أنا آخر واحد غطيت وشه ومع ذلك سبحان الله والله العظيم والله العظيم لما كشفت عن وجهي في القبر لقيته بيضحك لقيته مبتسم مش هو ده الوش اللي أنا كنت شايفه من فترة لا والله لا والله ولكن ده كرم ربنا سبحانه وتعالى وكم رأينا من شباب كم رأينا من شباب علمنا يقينا أن الله ما كان يحبهم بل كان الله يبغضهم ويمقتهم سبحانه ليه ليه لأن هم كانوا على معصيته والله العظيم ختمت لهم بخاتمة السوء والله العظيم شاب مات وهو بيشرب مخدرات شاب مات وهو بيرتكب الفاحشة شاب مات وهو بيشرب ايه ده ايه ده سبحان الله لو أحبك لختم لك بخاتمة السعادة لو أحبك لختم لك بخاتمة الصلاح ده دليل حبه ماذا لو أحبك لو أحبك لأدخل على بيتك الرفق تروح لبيتك زوجتك ما شاء الله قمة الأدب قمة الاحترام ما شاء الله رفيقة بيك لا تحملك فوق طاقتك أبدا والله أبدا والله هي شايفة ظروف معاك تطلب على القدر اليسير مش معاك والله لا تتكلم ربنا يدخل على بيتك الرفق ابنك والله أول ما يشوفك يمسح لك عزك الله النعل بتاعك ابنك يشوفك يقبل القدم قبل الإيد ابنك يشوفك بيحبك ابنك بيوقرك لو أحبك لأدخل عليك الرفق تلاقيك في, الم... في المكان عملك ما شاء الله كل الناس من حواليك بيرفقوا بيك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما أو أحب بيتا أدخل عليهم الرفق ربنا لو بيحبك هيقذف في قلبك الإيمان ودي أعظم نعمة ممكن ربنا يديها لك لو حبك إنه يقذف في قلبك الإيمان يكون الإيمان ده أعظم حاجة في حياتك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب دي مش علامة حب من ربنا سبحانه وتعالى مش علامة انه بيحبك انه يديك قصر كبير مش علامة انه يحبك انه يديلك اموال طائلة ولكن علامة انه بيحبك انه يديك الايمان ان الله لا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الايمان الا لمن احب عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا ودي اكتر الاسئله اللي دايما انا بتسال فيها عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا شوف انت دلوقتي حالك ايه انت يا ترى بتحب الايمان بتحب القرب من الرحمن بتحب مساجد وبيوت الله سبحانه وتعالى بتحب الصلاه قلبك متعلق بالقران يبقى هنا ربنا بيحبك هنا ربنا بيحبك ان الله لا يعطي الدنيا من احب ومن لا يحب ولكن لا يعطي الايمان الا لمن احب ها يا ترى ربنا بيحبك ولا لا ربنا سبحانه وتعالى بيح... لو بيحبك هيمنع عنك الفتن والله هيمنع عنك الفتن ويحميك من فتن الدنيا كما يحمي الناس لو عندهم مريض يحموه من الطعام والشراب لأنهم عارفين أن الطعام والشراب ممكن يضره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أهل المريض المريض من الطعام والشراب المريض الطعام ده ما ينفعهوش الشراب ده ما ينفعهوش سبحان الله ربنا لو بيحبك هيمنع عنك فتن الدنيا ربنا لو بيحبك لو اداك المال المال ما يبقاش ابدا في قلبك هيجعله في ايديك ربنا سبحانه وتعالى لو بيحبك مش هيخلي المنصب ابدا شيء تتكبر بيه وتظلم بيه ولكن هيعينك على المنصب علشان تخدم بيه الفقراء والمساكين ربنا سبحانه وتعالى لو بيحبك واداك الاولاد هيخلوا الاولاد هيخلي الاولاد دول ما شاء الله نعم العون ليك على طاعة الله مش نعم العون ابدا على معصية الله هو ده المعنى ان الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أهل المريض مريضه من الطعام والشراب يبقى عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا شوف الحاجات دي متطبقة عليك ولا لا متطبقة عليك ولا لا طيب كيف أتعامل مع الله إذا أحبني أنا لقيت فعلا الحمد لله ده أنا ربنا قذف في قلبي حب النقاب والبس نقاب ربنا بيحبك أنا الحمد لله ربنا قذف في قلبي القرآن أنا في القرآن على طول الحمد لله ربنا بيحبك أنا الحمد لله ربنا يسر لي صاحب خير معايا على طول ربنا بيحبك طيب كيف تتعامل مع الله إذا أحبك الله سبحانه وتعالى إذا أحبك الله يبقى لازم تدور على كل شيء ربنا بيحبه تحبه وتعمله كل حاجة ربنا بيحبها تحبها انت كمان وتعملها ده الأمر المهم طب يا ترى إيه هو ربنا بيحب إيه واحد الله سبحانه وتعالى يريد منك إذا كنت بالفعل تريد إيه أن كي تعرف كيفية التعامل مع الله إذا أحبك أول حاجة أن تخلي ربنا سبحانه وتعالى حب ربنا سبحانه وتعالى في قلبك رقم واحد في حياتك والله لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم هو ده دي المرتبة الأولى في حياتك كلها لو اتعرض عليك شيء ربنا ما بيحبوش انت بتحبه وشيء ربنا بيحبه حب ربنا عندك رقم واحد حب ربنا عندك رقم واحد شيء قدامك كده متعارض ها اللي انت بتحبه ولا ربنا بيحبه طبعا قولا واحدا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه يا سلام كيف تتعامل مع الله إذا أحبك إنك تخلي حب ربنا رقم واحد في حياتك رقم واحد في حياتك انت جاي من شغل تعبان جدا جدا وعايز تنام وسمعت أذان الفجر هتعمل ايه حب ربنا رقم واحد هقوم أصلي طول النهار تعبان في العمل والشغل بتاعك وجاي عايز تنام شوية على صلاة العصر حب ربنا رقم واحد هتقوم تصلي العصر يبقى إذا أردت أن تعرف كيف تتعامل مع الله إذا أحبك واحد اجعل حب الله سبحانه وتعالى رقم واحد في حياتك عايز ايه منها يعني كل حاجة تتحط قصاد حب ربنا حب ربنا سبحانه وتعالى المقدم اتنين حب الأماكن اللي ربنا بيحبها طب إيه أحب الأماكن إلى الله المساجد خلي ليك حال في المساجد ورد كل يوم في المساجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها أحب الأماكن إلى الله المساجد ليك ورد دايما في المساجد ثلاثة ثلاثة انك تحب الاعمال اللي ربنا بيحبها وده الفرق بيننا وبين الصحابه الصحابه رضوان الله عليهم كان كل واحد منهم يجي يسال ايه احب الاعمال الى الله روح لشيخ المسجد اللي جنب البيت قول له ايه احب الاعمال الى الله علشان اعملها ابن مسعود بيقول للنبي يا رسول الله اخبرني بعمل يحبه الله اخبرني باحب الاعمال الى الله تبارك وتعالى واحب الاعمال الى الله احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها داوم على الصلاه على وقتها عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبك حبا شديدا كذلك أيضا أحب الأعمال إلى الله أدخل سرور على قلب مسلم قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الأعمال إلى الله قطرتين وأثرين قطرتين وأثرين أما القطرة الأولى فهي قطرة في جوف الليل انك تقوم بالليل بين ايدين ربنا وتصلي الله اكبر وتدمع دي احب قطرة الى الله والقطرة الثانية قطرة دم تخرج من مجاهد في سبيل الله طب ايه الاثرين اثر في سبيل الله اثر رجل واحد خرج للجهاد في سبيل الله طب والاثر الثاني اثر وانت رايح الصلاة رايح للمسجد الاثر وانت ماشي كده ده اثر يحبه الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا خليك على خلق حسن خلي معاملتك مع زوجتك باخلاق طيبة مع اولادك باخلاق طيبة مع والدك ووالدتك باخلاق طيبة مع رئيسك في العمل مع الناس اللي تحتك عاملهم باخلاق طيبة فاحب عباد الله الى الله أحاسنهم خلقا تقرب إلى الله بأحب الكلام إلى الله وقال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأهم واجب عملي أأكد عليه إن شاء الله وبيه نختم درس النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى المداومة على النوافل بفضل الله احنا كلنا مداومين على الفرائض ومداومين على الصلاة في المساجد انا عايز بقى النهاردة ان شاء الله صفحة جديدة بقى مع الله علشان ربنا يحبك وبالتالي يعصمك من الفتن ويعصمك من الذنوب انك تحافظ بقى على النوافل تحافظ على قيام الليل تحافظ على الضحى والله لو هتصلي الضحى ركعتين ولو هتصلي قيام الليل ركعة واحدة بس كفاية ان شاء الله ربنا يعينك ويسددك ويأيدك وتكون من اعظم الاعمال اللي ربنا يحبك بيها حافظ على ركعتي الفجر حافظ على ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده او اربعة قبل الظهر وركعتين بعده حافظ على ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء دي السنن المؤكدة دوم عليها ربنا سبحانه وتعالى يحبك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سامعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث نختم بقى بواجب عملي بقى النهاردة احنا عندنا 12 ركعة نداوم عليها تحصل بعدها على طول حب ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة ركعتين قبل الفجر أربعا قبل الظهر وركعتين بعده ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء وبعدها أقول لك لو وظبت وحفظت هنيئا لك أعظم نعمة ممكن ربنا يديها لك إن ربنا يحبك ولو أحبك كن على يقين إن حب ربنا هو الطريق الأول والأخير لدخول الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحبهم وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم